يا بابا كيرلس فيك أسرار كل ما أفكر فيها أحتار عشت حياتك بكل وقار وتواضع وإيمان جبار انت محبة وانكر ذات وسيرتك أجمل عظات انت محبة وانكر ذات وسيرتك أجمل عظات انت سمير بشر وبهيم زي ملايكة السماء ولا ملاك سماء وبقيت بشر زينا انت سمير بشر وبهيم زي ملايكة السماء ولا ملاك ست سماء وبقيت بشر زينا يا بابا كيرلس يا رجل سلام بيصلي لرب الأنام يطلب عنا مدى الأيام بركة ونعمة ومحبة تمام وأخيرا هقول بسلام أذكر بابلس على الدوام وأخيرا هقول بسلام أذكر بابلس على الدوام انت سمير بشر وبهيم زي ملايكة السماء ولا ملاك ست سماء وبقيت بشر زينا انت سمير بشر وبهيم زي ملايكة السماء ولا ملاك ست سماء وبقيت بشر زينا بابا كيرلس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي يا بابا كيرلس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي قلبي يا بابا كيرلو شافك وانت منور زي سحابة قلبي يا بابا كيرلو شافك وانت منور زي سحابة بتظلل على كل خرافات لما يكون حواليها بابا ديابة كيرلس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي شمس الدنيا بتطلع لكن يجي عليها وقت تغيب شمس الدنيا بتطلع لكن يجي عليها وقت تغيب نور شمسك يا رعينا ده ساكن في قلوبنا وابدا ما يغيب بابا كيرلس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي الوردة جمالها بيزول وبتدبل وتموت على طول الوردة جمالها بيزول وبتدبل وتموت على طول انت هتفضل زهرة بهية مهما كان العمر بابا يطول كيرلس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي مش مش عايز صورتك تفارقني انا عايزك دايما قدامي مش عايز صورتك تفارقني انا عايزك دايما قدامي وفي بحر حنانك غرقني وبحبك خفف لي الامي بيرلوس انت منور لينا زي النجم العالي مين في الدنيا دي يتصور حبنا ليك يا رعينا الغالي يلي بقلبه الحاني سباني قويني وكسر اوساني يلي بقلبه الحاني سباني قويني كسر اوساني زلزل كل خطيه في قلبي صلي الفردوس يبقى مكاني
عايش حياتي حزين كترت حمولي عليا بشوف شمال ويمين أشواك كتير حواليا عايش حياتي حزين كترت حمولي عليا بشوف شمال ويمين أشواك كتير حواليا والبابا كيرلس خلى فرحي يعود لما صلى والبابا كيرلس خلى فرحي يعود لما صلى
في الليلة بات سهران خايف من المستقبل في حياتي أنا حيران كل ما أحاول بفشل في الليلة بات سهران خايف من المستقبل في حياتي أنا حيران كل ما أحاول بفشل جيل بابا ويفرحني صلى لي ويريحني جيل بابا ويفرحني صلى لي ويريحني عايش حياتي حزين كترت حمولي عليا بشوف شمال ويمين أشواك كتير حواليا عايش حياتي حزين كترت حمولي عليا بشوف شمال ويمين أشواك كتير حواليا والبابا كيرلس خلى فرحي يعود لما صلى والبابا كيرلس خلى فرحي يعود لما صلى
يا دنيا ليه بتخوني ملكيش يا دنيا مان الدمع مال عيوني وفي حزني انا غرقان يا دنيا ليه بتخوني ملكيش يا دنيا أمان الدمع مالي عيوني وفي حزني انا غرقان يا بابا كيرلس قويني ارجوك في السما صلي لي يا بابا كيرلس قويني ارجوك في السما صلي لي
أراهب عمري كله للإله ولا الزواج يكون طريقي في الحياة احضر دليلي والطريق ده مني تاه محتاجين يا بابا كيري الصلاة يا يا أبانا إحنا ليك في احتياج يا طبيبنا ابن الأواياك العلاج كن معايا لما بختار الزواج محتاجين يا بابا كير الصلاة أراهب عمري كله للإله ولا الزواج يكون طريقي في الحياة احضر دليلي والطريق ده مني تاه محتاجين يا بابا كيرل الصلاة انت ابويا وانا بنتك انا صلي ليا لو اخترت الرهبنة ويساعدني اني ارضي ربنا محتاجين يا بابا كيرل الصلاة
أراهب عمري كله للإله ولا الزواج يكون طريقي في الحياة احضر دليلي والطريق ده مني تاه محتاجين يا بابا كيرل الصلاة
الزواج او اعزائك بتقول كل واحد له طريقه في الوصول المهم احيا طاهر على طول محتاجين يا بابا كيرل الصلاه أراهب عمري كله للإله ولا الزواج يكون طريقي في الحياة احضر دليلي والطريق ده مني تاه محتاجين يا بابا كيرل الصلاة
مهما تشوف ألمات وتقابل في الطريق صعاب ومشاكل مهما تشوف ألمات وتقابل في الطريق صعاب ومشاكل مهما تقاسي دايما ناسي مهما تقاسي دايما ناسي وسفينتك وصلت للمينا وسفينتك وصلت للمينا يا بابا كيرلو سوينا خفف كل الحمل علينا يا بابا كيرلو سوينا خفف كل الحمل علينا صلي عشاننا قوي ايماننا صلي عشاننا قوي ايماننا وارفع ايدك واطلب لينا وارفع ايدك واطلب لينا دايما ثابت مهما يكون نفسك ثابت مجد الكون دايما ثابت مهما يكون نفسك ثابت مجد الكون ثبت نفوسنا يا بابا احرسنا ثبت نفوسنا يا بابا احرسنا وهات ايدك وامسك ايدنا وهات ايدك وامسك ايدنا بابا كيرلس قوينا خفف تقل الحمل علينا يا بابا كيرلس قوينا خفف تقل الحمل علينا صلي عشاننا قوي ايماننا صلي عشاننا قوي ايماننا وارفع ايدك واطلب لينا وارفع ايدك واطلب لينا يلي صلاتك شمس بتسطع صلي سلامنا وحبنا يرجع يلي صلاتك شمس بتسطع صلي سلامنا وحبنا يرجع للشر روحنا ونسينا روحنا للشر روحنا ونسينا روحنا رجعنا لحضن فدينا رجعنا رجعنا لحضن فدينا يا فقير اللي سوينا خفف كل الحمل علينا يا فقير اللي سوينا خفف كل الحمل علينا صلي عشاننا قوي إيماننا صلي عشاننا قوي إيماننا وارفع إيدك واطلب لينا وارفع إيدك واطلب لينا
كان كلام الرب زاد يشبعك ويقويك حبك فاض للمسيح وزاد وحبه كل يا مليك ترى يا ترى دمع حبك لي جرى زي دمه لما سال على الصليب يا بابا كيرلس يا حبيبي المخلص يا بابا كيرلس يا خليفة النبي مرقس اطلب لينا عند الحبيب اطلب لينا عند الحبيب
بسيط حكيم امين وديع محب للاله شفت ايه خلاك تبيع مباهج الحياة يا ترى يا ترى دمع حبك لي جرى زي دمه لما سال على الصليب يا بابا كيرلس يا حبيبي المخلص يا بابا كيرلس يا خليفة النبي مرقس اطلب لينا عند الحبيب اطلب لينا عند الحبيب في البرية مين اللي كان معاك يحميك من الشياطين من الوحوش من اللي نجاك يا بابا كيرلس يا مين
يا ترى يا ترى دمع حبك لي جرى زي دمه لما سال على الصليب يا بابا كيرلس يا حبيبي المخلص يا بابا كيرلس يا خليفة النبي مرقس اطلب لينا عند الحبيب اطلب لينا عند الحبيب طول الهوات لو فيه ضيقات نلجا لك يا قديس تصنع آيات ومعجزات وبتحير إبليس
بابا كيرلس ماذا أمدح فيه لم يكن العالم مستحقا لي عشت كغريب فأحبك الحبيب وهو قد جعل إلى قلبه طريق
مرمينا صحباب من قلب وحباب قربك لربك في الدنيا سندك بانت له ديره في مريوت هناك حبايبه يزوروه وياخدوا البركات
ذهبت للبراموس حبا في القدوس تخدم وتطيع جميع النفوس حتى ألبسوا ملابس الملوك جلبية سودا وأبونا مينا دعوه
يا بابا كيرلس ماذا أمدح فيه لم يكن العالم مستحقا لي عشت كغريب فأحبك الحبيب وهو قد جعل إلى قلبه طريق عشت في روحانية ورهبانة حية تغدي من الشيوخ وتغبي ذل وربان تقرا في البستان تسهر للمتنام بتناجي ديان في كل أوان رسمت قصا وفاول عداس بكيت بكاء مران وابكيت الحضار قلبك فيه انسحاب وعدم استحقاق شربت من الينبع اللي من جنب البار يا بابا كيرلس ماذا أمدح فيه لم يكن العالم مستحقا لي عشت كغريب فأحبك الحبيب وهو قد جعل إلى قلبه طريق ذهبت لمغارات وحارب بمهارة وتصلي بحرارة طالب المعونة من رب المسكونة بيدي معمرة وكمان بشفاعة العذراء الطهراء
اختارك الله رئيسا للرعاة فبكيت بمرارة يوم الرسامة قلت لهم أنا بستعطف ربنا زي ما اختارني يا عين ضعفنا
يا بابا كيرلس ماذا أمدح فيه لم يكن العالم مستحقا لي عشت كغريب فأحبك الحبيب وهو قد جعل إلى قلبه طريق طوباك يا سيدنا اشفع في مذلتنا اذكر خدمة
منه يقربنا يرحم ضعفنا ويرفع كنيستنا
يا بابا كيرلس صلي عشاننا أمام الله البابا كيرلس احنا ولاده تملي معاه أيوه فاكرنا وبيصلي لنا هناك في سماه عند فادينا بيرفع لينا تملي صلاة البابا حبيبنا لا بينسانا ولا بننساه البابا كيرلس كان رافض كل خطيئة عشت مغارة وما خافش وحوش البرية وسكن في طاحونة لا طعام فيها ولا مية طاهر في حياته كل صفاته سمائية يا بابا كيرلس صلي لي واطلب ليا يا بابا كيرلس عايزينك تطلب لينا يا بابا كيرلس يلي حبي يتملي بينا عايزينك تمسك في وقت الشدة ايدينا تطلب بإيمان من الحنان يغفر لينا يا راعي أمين هتمر السنين واحنا فاكرينك يا رعينا
أغلى هدية من السما لينا هو البابا كيرلس راعينا أغلى هدية من السما لينا هو البابا كيرلس راعينا حبه عايش جوه قلوبنا حبه عايش جوه قلوبنا زي النهر بيجري فينا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا يا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا حبك مالي الدنيا علينا صورتك منقوش على عينينا حبك مالي الدنيا علينا صورتك منقوش على عينينا اسمك منقوش هنا في قلوبنا اسمك منقوش هنا في قلوبنا وحروفك دايبة فسمينا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا يا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا فاكرينك يا بابا انا فاكرين ومهما تمر السنين فاكرينك يا بابا انا فاكرين ومهما تمر السنين ازاي ننساك قلوبنا معك ازاي ننساك قلوبنا معك عايش فينا وجواك عايشين حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا يا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا يا راعي ساهر على القطيع خرافك فاكرينك على طول يا راعي ساهر على القطيع خرافك فاكرينك على طول خروف واحد ما سبته يضيع خروف واحد ما سبته يضيع فاكرينك مهما العمر يطول حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا يا حبيبنا يا راعينا يلي عايش وسطينا طوبك يا حبيب قلوبنا طوبك عايش مع ربك اللي فداك طوبك يا حبيب قلوبنا طوبك عايش مع ربك اللي فداك يا هناك بالعيشة معاه يا هناك يا هناك بالعيشة معاه يا هناك اذكر بابلوس في سماك يا حبيبنا يا راينا يلي يعيش وسطينا يا حبيبنا يا راينا يلي يعيش وسطينا
شهوات الدنيا في كافة والطهارة في تانية واخترت تعيش بالعفة ونسيت مجد الدنيا طهرت للأوان دايس على الشهوات بتفكر في السماوات ويتجهد بالصلوات
يا خادم القدوس يا ساكن الفردوس أمام الرب يسوس صلي لكل النفوس أمام الرب يسوس صلي لكل النفوس يا بابا كير اللوس يا بابا كير النور
بي بابا كيرلس بي ماسو فاتي اسكيسس نمبي توبو تينستيا بيش ليلنهو نيش فيري لتوبهني تيهو بي بابا كيرلس بي ماسو
البابا كيرلس السادس صاحب النسك والطهارة والصوم والصلاة بزيادة مع معجزة البطة ضرعات البابا كيرلس السادس
As on evol henne feho en jeti barsenos si esmeh en o o asmah kimi hen hanmini ef shai o o Ez ve biseme yem bi betsayo ببابا كيرلس بمحسوس ليه قد ظهرت في أيامه العذراء المملوءة مجدا ملأت مصر بآيات مشرقات من أجل محبتها للباهر البابا كيرلس السادس بي بابا كيرلس بي ماسو فاتي اسكيسس نمبي توبو تينستيا بيشلي لك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للورا ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله بنجاهد بصلاة وأصوام نرجوك اسند ضعفتنا وصلي لتقبل توبتنا ده انت شفيع لبيعتنا يا حبيبنا البابا كيرلس نرجوك اسند ضعفتنا وصلي لتقبل توبتنا ده انت شفيع لبيعتنا يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا امام الاله يعطينا نعمه في جهادنا عهد لك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للورا ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوام ساعدنا في اعترافاتنا صلي لتقبل توبتنا وناخد حل من كهنتنا يا حبيبنا البابا كيرلس ساعدنا في اعترافاتنا صلي لتقبل توبتنا وناخد حل من كهنتنا يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا امام الاله يعطينا نعمه في جهادنا نعاهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للوراء ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوام لنسير خلفك بوقار ونتناول من الأسرار ونعيش حياة الانتصار يا حبيبنا البابا كيرلس لنسير خلفك بوقار ونتناول من الأسرار ونعيش حياة الانتصار يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا أمام الإله يعطينا نعمة في جهادنا نعاهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للوراء ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوام يا حبيب عمانوئيل نعاهدك نقرا في الانجيل وكل حياتنا دليل يا حبيبنا البابا كيرلس يا حبيب عمانوئيل نعاهدك نقرا في الانجيل وكل حياتنا دليل يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا امام الاله يعطينا نعمه في جهادنا نعاهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للوراء ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوام يا عمود في المسيحية نصلي بالأجبية لتنمو حياتنا الروحية يا حبيبنا البابا كيرلس يا عمود في المسيحية نصلي بالأجبية لتنمو حياتنا الروحية يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا أمام الإله يعطينا نعمة في جهادنا من عهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى مال الورى ونبتدي لك قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوات عشت يا بنك الشمعة فضي لكنيستنا الجامعة هنصوم الأربع والجمعة يا حبيبنا البابا كيرلس عشت يا أبانا كشمعة تضيء لكنيستنا الجامعة هنصوم الأربع والجمعة يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا أمام الإله يعطينا نعمة في جهادنا نعاهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى ما للوراء ونمتد إلى قدام ونعيش بوصايا الإله ونجاهد بصلاة وأصوام يا جندي في جيش المسيح نتبادل معك التسبيح ومعك نصرخ ونصيح يا حبيبنا البابا كيرلس يا جندي في جيش المسيح نتبادل معك التسبيح ومعك نصرخ ونصيح يا حبيبنا البابا كيرلس صلي لنا امام الاله يعطينا نعمه في جهادنا عهدك يا بابا كيرلس أمام رئيس السلام أن ننسى مال الورى ونبتدي لك قدام ونعيش بوصايا الإله